انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
كل يوم في جديد أخبار ومعلومات وقصص جهز قهوتك ويلا بينا هقولك أصل الحكاية نتكلم وندردش فيها بس خد بالك دي مش نشرة أخبار دي قعدة كافيه أنا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات FM
في الكافيه مع عبير المصري كل يوم ثلاث الساعة سبعة ونص بالليل على تسعينات اف ام
يا اهلا يا اهلا مساء الخير منورين الكافيه انا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم ثلاث سبعة ونص مساء في الكافيه على راديو تسعينات FM النهارده اول حلقه لينا في الموسم العاشر من برنامج في الكافيه اللي ما سمعناش قبل كده عارف ان احنا بنجهز فنجان القهوه ونيجي في الكافيه نتناقش في حاجات كتير بتحصل حوالينا مش بس حاجات بتحصل حوالينا ونفسنا نتكلم فيها لا ممكن كمان يكون اليوم ده بيصادف ذكرى فنان كبير او مبدع او كاتب عايزين نتكلم عنه او شخصيه مهمه اثرت في حياتنا جهزوا فنجان القهوه ويلا بينا هنبدا على طول حطينا السؤال على صفحتنا تسعينات FM على الفيسبوك امتى بنقول ان الاعلان نجح الاغنيه الكلمات الموسيقى الاستعراضات الالوان الابهار وايه الاعلان المفضل عندكم واللي مش بتنسوه ابدا ودايما فاكرينه اللي لسه هيتفرج علينا لاول مره بقالنا اكتر من موسم بنتناقش مع ضيف عزيز مشرفنا في الاستوديو ده ما يمنعش ان انتوا كمان هتشاركونا على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك او هتكلمونا على رقم البرنامج 01000 42 78 94 واسمعونا الاغاني النهارده هتعجبكم هنطلع اول فاصل وهرجع ارحب بضيفي
عاش يا ابني الايه عالسكة مسابق رجليه يتشنكل ويقوم والدنيا ما تقدرش عليه عشب الصحاب مستجدع لو للأغراض بتعاند نفسك وبتوصل لو سكة ضباب
عايش بالطول والعرض محطوط لك 100 شهر وبتصبر كل ما تتعقد وبتضحك على طول الخط ماشي وعكت في هموم وعليك تتقال يوم عن يوم لا بتتكسر ولا تتأثر قالوا عليك لا مش هتدوم بطل وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل عايز بطل مش سهل برضه انت مفيش زيك قدر وعايز بطل وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل عايز بطل مش سهل برضه انت مفيش زيك خطر على مين يا صعب ده انا كل قلبي قد الحياة عاش اللي عاش واللي ما جاش رماه وراه عمل العمايل وبطوله شايل كل ده انا قلبي حي وانا اللي جاي وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل
ورجعت لكم بعد الفاصل وامتى بقول ان الاعلان نجح الاغنيه الكلمات اللحن الاستعراض برحب بضيفي creative director الاستاذ عبد العزيز خالد اهلا وسهلا وسهلا، ازيك يا سعيده صاحبي؟
جدا بوجودك معايا أنا النهارده أكتر والله بنبدا اول حلقه في الموسم الجديد مع بعض آه وكلامنا عن الاعلان وقبل ما ابدا عايز اعرف ازاي بدات ليه اخترت المجال يعني احكي لي كده آه أنا بالنسبة لي الإعلانات بصراحة هو شيء موسع جدا مم.
إن أنا ب... زي ما كنت بتكلم حضرتك من قبل الحلقة أصلا بنحكي story بدل ما بنحكيها في ساعات لا إحنا بنحكيها في دقيقة دي ممكن تاخد شغل أيام كتير قوي بتاخد تحضير brainstorming كتير قوي فدي بتطلع في دقيقه هو ده صعوبه الاعلان انت عايز الدقيقه دي تكون ناجحه على قد ما تقدر وكمان وكمان احنا ما بنعملش حاجه عشان اه لا ده انت بتبيع فيها product او service هو ده الموضوع كله ازاي تعمل دوت وتبيع فيه كمان product او service ده بقى based on حاجات تانية كتيرة based on ال brief based on ايه هو ال client ايه هو ال target audience اللي احنا شغالين عليه
ايه الحاجه اللي هتخليك طيب والموضوع كان بالنسبه لك سهل يعني بداته بسهوله ولا اخد منك خطوات لا طبعا خطوات كتيرة جدا ومئة ألف حاجة ما جاتش وحاجة واحدة تيجي آه هو ده أهمية ما ينفعش حد يشتغل في ال field ده وهو ما بيحبوش للأسف عشان يعرف يبدع فيه وعشان هو field ملهوش مواعيد هو مش شغل الناس بتخش في ال field دوت و- اللي هياخدوا شغل مش مش هينجح فيه لازم يكون حبه هو لازم يكون حابه هو ممكن يشتغل اربع خمس ايام ورا بعض بس هو حابب ده هو حابب يعمل ده وحابب يقدم ده حابب يأثر في الناس من الحته دي طيب آه، زي زي ما اتكلمنا قبل كده عرفت ان انت آه، زي ما اشتغلت على الجمهور المصري اشتغلت على الجمهور العربي كمان آه.
آه، انا عشان اجهز اعلان واوضبه لاكتر من جمهور باكتر من ثقافه الفرق ايه ما هو ده بقى اللي احنا بنشتغل عليه في ال في ال target audience نفسه مم.
آه الس- الشعب السعودي غير الشعب المصري اه الشعب السعودي يحب الفخامه ويحب الزهو ويحب انما الشعب المصري شعب emotional مم.
فاهم قصدي وعلى حسب كمان ال target audience بتاع ال- ال- ال persona نفسها هل احنا شغالين على ايه بالظبط هل هي service ولا product عايزين نقول ايه ايه ال story هو الموضوع كله story يعني انت بتبقى عارف بالظبط نوعيه الشعب اللي قدامك ايه اللي هيأثر فيه اكتر ومن هنا بتبدا اه طبعا تخطط انت لل- للدعايه طبعا بتاعتك وفي او للاعلان analysis بتاعك وفي analysis وفي research وفي حاجات مش كده.
كتير.
اه طبعا طب انا قبل ما نكمل في الاعلان عرفت ان انت برضو من الاعلان خدتك للدراما شويه بتكتب هنا وهنا اه اشتغلت آه، عملت آه، في 2022 كان عندي تجربه آه، سنوات الجيش ده كان آه، كان بصراحه كان ليا الشرف انا اشتغلت في دوت كان آه، مسلسل سنوات الجيش كان آه، تحت حياه الفهد حياه الفهد في الكويت هي زي عادل امام هنا اه طبعا طبعا فأنا ما- فنانه كبيره اه فعملت كل ال visual concept بتاعهم من ال storytelling جوه المسلسل وال طب والتترات.
حقيقي كده بالنسبه لك اكتب دراما ولا اكتب اعلان آه، حبيت انا إيه أكتر؟
انا بصراحه اكتب اعلان بس هو آه.
ال... ال... اي اي انسان مبدع هو هيحب بيحب- انه يبدع في هو اي بيحب مجال يبدع طيب عمليه صناعه الاعلان بتمشي ازاي يعني يعني انت قول لي كده الخطوات انا مثلا ب... انا عايزه اعمل اعلان باجي لك بالمنتج الاول ولا بقول لك انا آه، حاطه budget كذا يعني الموضوع بيمشي ازاي process واحد الموضوع- اتنين تلاته يعني مش ه... مش هنخش في details واحد اتنين الموضوع تلاتة.
بيبدا من ال brief مم.
احنا جاي لنا بريف عندنا product مم.
ف جالي المنتج اهو جاي لي ال- ال- آه.
ال client مم.
عنده brief مم.
انا والله عندي منتج وعايز اركز آه، اعمل مثلا حاجه brand awareness اقول للناس والله يا جدعان انا ببيع كذا مم.
كده البيف جاي واضح اه يلا بقى نشتغل طب نشتغل ازاي عليه بقى يلا نشتغل على ال creative بتاعه ال client بيسيب لك الحريه ولا ممكن يقول لك مثلا انا عايزها أم، اغنيه انا عايزها كذا ولا هو بيقول لك انا عايز اعمل اعلان عن ده وبيسيب لك انت مطلق الحريه هو تتصرف؟
client المفروض جاي البيف انت هتعمل ده ازاي ده بتاعتك انت ده شغلك انت اه تخلصه وتوريه لي انا آه ماليش طبعاً، دعوه اه طبعا بعدين ناخد approved منه بقى بس ممكن يقول لك اه انا عايز اغنيه عايز كده بس ده على حسب احنا هنعمل ايه ال budget ايه اهم حاجه في ده كله ال budget ال budget طبعا طب تفتكر وجود نجم كبير في الاعلان هو ده بس سبب نجاحه لا طبعا يعني في ياما.
اعلانات نجحت من غير نجوم كتير كبار كتير كتير كتير story story الفكره ال creative هو اهم حاجه اه عشان كده دايما ال process الناس يعني في creatives لسه لحد دلوقتي ما يعرفوش يعني ايه insight ودي مشكله كبيره جدا احنا ليه بنشتغل اصلا يا جماعه على insight مم.
ليه بنحط creative concept فاهم قصدي اه آه.
يعني ممكن انت قصدك ان في ناس ممكن تستسهل انا وجود النجم وبالتالي اعمل بقى اي حاجه خلاص هو النجم ده- انا ضمنت جزء من نجاح النجم الاعلان النجم طبعا جزء كبير قوي من نجاح الاعلان مش هقدر انكر بس في اعلانات بجد بجد فكره ب 2 جنيه بتخرب مصر زي فاكر اعلان بزوز بزوز دحلاب دحلاب كان في رمضان 2017 هو في اعلانات طبعا بتبقى إعل- حاجه بسيطه جدا بس بتعلم آه.
على الناس وممكن لو عب- علقت مع طفل حتى هيبتدي طبعاً.
ينتشر بين الاطفال اه طبعا كتير كتير قوي فهي ال content is the king ال content هو اهم حاجه الفكره هي اهم حاجه هي اللي بتنجح الموضوع اهم حاجه ما في الموضوع هو ال story هنحكي ازاي ه... هنوصل ازاي للجمهور ده هنقول ازاي الناس اشتروا دوت عشان انتوا بتحبوا ده مش عشان انتوا مش مش عايزين ن sales الموضوع احنا مش هن sales اه اه احنا بنعمل story حلوه نوصل للناس.
علشان اشجع الناس انها بعد كده تبص على الاعلان ده وتبص على ال product ده طبعاً.
او هتبص على المنتج ده طبعا لسه عايزاكم تشاركوني 01042 7894 هنطلع فاصل ونرجع تاني
بكره حد تاني قلبي بيفكر في غيره مش اناني قلبي بيبان اللي حاسه من عينيه قلب راضي قلب هادي مهما دنيته جت عليه قلبه ضحك على الشبابيك
مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك افرح غني اسمع مني جنة قلبك النور مخلوق لعليك ارسم قلبه ضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا وصادك ملك ايديك افرح غني اسمع مني جنة قلبك النور مخلوق لعينيك ارسم قلبه ضحك على الشبابيك جنة قلبك النور مخلوق لعليك مفتاح باب الدنيا وصادك ملك ايديك افرح غني اسمع مني ارسم قلبه ضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا وصالك ملك ليك افرح غني اسمع مني جنة قلبك النور مخلوق لعليك
رجعت لكم بعد الفاصل وارحب بضيفي مره تانية الجزء بقى بتاع الاعلانات لو هقول لك اوائل الثمانينات هتقول لي طارق نور طبعا كلمني عن الجزء ده طبعا God father هو ال هو ال هو اللي بدأ دي ده.
بدايه الانطلاق طبعا هو اللي عرف يعني اصلا يعني ايه نعمل اعلان اصلا مم.
الراجل دوت راح الراجل ده عظيم بصراحه راح شاف ال creative industry بتعمل ازاي في في امريكا فرجع هنا مصر واول اعلان عمله كان هو حتى بيحكي في بودكاست فبيقول آه، ان انا رحت لواحد صاحبي كان آه، فاتح آه، ستور ملابس وقلت له تعرف ان انا ممكن اخلي لك المبيعات دي تربل فالراجل قال له انا مش هو محتاج عاوز يعني- ينفذ الفكره آه عايز عايز يعمل يعمل حاجة.
إعلان، نفسه آه.
يعمل حاجه فقال له ماشي يعني اعمله و... وعمل بقى طارق نور مؤسسه طارق نور الكبيره اللي هي علم... اللي علمت اصلا اللي خلت فيه field اسمه creative industry وخلي بالك اعتقد انها ما كانتش كمان بس مجرد اغاني احنا دخلنا هنا كمان خالص ده هي آه.
الاول كانت بادئه animation وكانت- بدا دخل لسه كنت آه.
اقول لك دخلنا ال animation في الموضوع اه طبعا وبقى في اعلان كامل هتلاقيه كله كرتون طبعا طبعا وك... وكان صلاح جاهين على فكره عمل اعلانات كتير قوي بالمناسبه ل- ل- ل- اللي عملها في طارق الف- نور اه في الفتره دي وطبعا ده ده سر ده آه ده طبعاً.
سر من اسرار النجاح طيب بعد طارق نور هنقدر نحط مين اسم بعد مين تاني طارق نور لازم نحط اسم محمد حمد الله مم.
انا الشخصيه دي بصراحه انا ما قابلتهاش عمري بس الفيلد كله هو معترف ان الراجل ده غير دا- direction الاعلانات في الالفينات مم.
محمد حمد الله جه في الالفينات عمل اليوبانات
هو طبعا احنا كل اسم بيبقى عمل وراه تاريخ طبعا بيأثر وأثر في أجيال طبعا طلعت كتير قوي من وراه محمد حمد الله ودى الموضوع في حته تانية خالص خلى الموضوع اكتر آه creative اكتر خلى الموضوع حط direction جديد خالص وبدا كمان بال creatives اللي بجد يعني بدا كان اول بدايته مثلا كانت كان مين بتاعت ميلودي تتحدى الملل كان مع مين كان مع حمادي وتميم يونس وعلي علي علي علي علي
أنت- علي علي علي كان كان في الفتره دي كان موجود في في اليوبينت كان رجع من المانيا راح اليوبينت واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي من شوية قلت لي ال creative ناس فاكراه شخص مش عادي مش زيهم ليه؟
ما هو ده ما هو ده الغلط ما فيش حاجه اسمها حد creative والله ده شخص مخ... مختلف عن شخص تاني اه هو الموضوع process بحت هو الموضوع انت بتشتغل بطريقه موهبة عاملة قد إيه إزاي.
وتعليم قد إيه؟ لو أنت عايز تقول أنا هعمل أنا أنا أنا كاتب زي كده بكتب إعلانات و... وعندي الموهبة بس بتتعلم قد إيه؟ يعني الموهبة لو قسمتها كده كام في المية وكام في المية؟
90% تعليم
90% من التعليم اه طبعا اه طبعا و10% موهبة او أتصور- vision ورؤيه vision اه لازم يبقى عنده vision لازم شخص عنده vision هو- ويتفرج كتير ويقرا طبعاً، كتير ويشوف طبعاً، كتير طبعاً.
ويبص كتير البدايات كلها عشان كده لما بيجي حد بيسالني بيقول لي ابتدي منين اقول له يا باشا يلا ابتدي دلوقتي شوف اعلانات التلفزيون اللي قدامك واكتبها انت من وجهه نظرك طب فاكر اعلانات زمان طبعا انت سنك صغير اعلانات زمان كانت ناجحه وكنا بنحبها رغم آه.
بساطتها يعني دلوقتي التقدم والتكنولوجيا مساعده كتير الايقاع الايقاع زمان نفسه.
كانت ناجحه ليه كده مع انها كانت بسيطه خالص عشان ايقاع ببساطه خالص هو آه.
آه. الريتم زمان الايقاع كان كده الحياه كانت هاديه هادية فالاعلان هادي خالص و- فعجبنا اه والناس لذيذه قوي مفيش مفيش ال... مفيش الايقاع العالي ده عشان كده يعني مفيش ال... مفيش ده عشان كده احنا هتلاقي ال jingles دخلت آه ال ping pong ده تكنيك الاعلان ماشي مع طبيعه الحياه اه طبعا طب آه ليه في اعلانات ببقى فاكر كويس قوي الاغنيه بس مش فاكره كانت بتتكلم عن ايه يعني انا مش فاكره المنتج بس الاغنيه من كتر ما هي حلوه آه.
انا فاكره الاغنيه وحافظاها بس انا مش عارفه بتتكلم عن ايه ده غلط ولا صح بالنسبه للمنتج انا بالنسبه لي ده غلط ال client ده جاي مدينا فلوس عايز المنتج بتاعه هو اللي نبقى فاكرينه هو جاي يدفع فلوس ليه اه مش عشان الاغنيه بس اكيد عشان مش ما تعمليش اغنيه حضرتك انت عملت اجمد اغنيه في العالم اه والاغنيه فقعت الناس كلها حافظاها في الشوارع اه المنتج بس الناس بتاعي مش فين بقى فاهمه الناس مش فاكره ال product هل انت كده نجحت؟ للاسف انت ما نجحتش انت فشلت فشلت ليه؟ ال client ده مش هيجي يعمل عندك تاني اعلان ما هو طبعا ما جابش مبيعات اه الناس فاكره الاغنيه آه.
ونسيت ال- المنتج انما نفسه ال creative الشاطر يعمل اغنيه او jingles جامده جدا آه.
تعلق مع الناس بس ادي بقى يا راجل ده دفع لنا تبقى فلوس مرتبطه بالمنتج طبعا طب عمرك اتفرجت على اعلان او ساعات بتحصل ان اتفرج على اعلان وبعد ما يخلص ابقى مش فاهم بيتكلم عن ايه
بص للاسف يعني انا انا م- ده ما بيحصليش بس بيحصل ناس كتير قوي اه يعني انا بقعد آه، عشان في الفيلد وكده آه.
فبقعد افكر في الإعلان ده ازاي اللي بيفجى لهم اكيد هنا و- كده اه يعني.
انت ب... انت بتاخدها من ناحيه آه، ايه باخدها اه من موضوع- بتقسم الموضوع طب ايه اللي آه.
حصل اه آه بس في ناس كتير بتقول ده دوت ودوت طبعا يبقى فشل من اللي عملوا الاعلان هو الموضوع كله غلط إحنا عشان الناس ما فهمتش آه، ما طبعاً.
عرفش يوصل لو المعلومه اجمد لو اجمد كريتيف في الدنيا مم.
والناس ما فهمتوش انت غلطت انت ما عملتش شغلك صح
طيب في ناس بتعترض برضو على لو انا هتكلم على الاعلانات زي ما في حاجات بتشدنا جدا وبنحبها مم.
جدا في ناس بتعتقد ساعات ان الاعلان مثلا لا في حاجه م- منظر مش عاجبني في اسفاف ما او في كلمه ضايقتني او في ده بيبقى غصب عن اللي كتب ولا بيبقى مقصود ان انا بيبقى افرقع اكتر للمنتج ولا ايه اه ساعات بيبقى مقصود ان احنا نشتغل حاجات الترند في مثلا آه، آه، حاجة- حاجه ترند حاجة ترند، دلوقتي، آه. بس فجاي- ممكن تكون الناس مش عاجباها بس انا بقى اه بس ممكن.
انا بقى ممكن بس أنا ممكن يكون ال target audience بتاعي مهتم بده مهتم بال trends فانا برضه انا يهمني ان أنا اشتغل انا رايح هنا اه حتى لو ما مش مفيش حد تاني يهتم بس انا رايح هنا هي الاعلانات لها مواسم اه طبعا موسي يعني هو كنا لسه بنتكلم في رمضان موسم رمضان طبعا ده بيتجهز له لوحده غير بقيه السنه طبعا ان العيله كلها بتقعد بقى على الفطار اه يلا بقى نتفرج على مسلسل طيب الميديا بتعمل ايه لك قنوات بتشتري مسلسلات اه تعالوا هناخد المسلسلات دي نعرضها عندنا ملايين كتير قوي طيب ما احنا عايزين نكسب هنعمل اكسب ايه منين من الاعلانات تعالوا يا بتوع الاعلانات بقى اه هتاخد قد ايه كام ثانيه في اليوم وعلى فكره بالمناسبه في ناس كتير بتفتكر ان ال budget الاعلانات يعني مش زي الدراما لا ال budget الاعلانات زي الدراما وزي السينما و- وممكن تبقى ما- اكتر كمان في اعلانات بتتكلم بتعدي يعني لا، فعلا احنا لسه آه، ما كنا- وال host اللي بياخدوه نفسه آه.
من الميديا بتاعت القنوات ده فلوس كتير جدا يعني اه جدا جدا
طيب ما هو انا بر... خلي بالك من حاجه الناس بتشتكي بقى لو هنتكلم على رمضان يعني مم.
كل موسم له اعلاناته مم.
والناس بتركز اكتر زي ما انت قلت على رمضان مم.
الاسره بقى قاعده بتتفرج ساعات الناس بتزهق من كتر التكرار ده يعني ممكن الناس بقى في الفواصل الاعلانات بيروحوا قافلين الصوت ومدورين يعملوا اي حاجه تانية بقى لحد ما بس حتى هو- ساعات بيقولوا د- لو انت سمعتها دايما انا كنت انا نسيت انا كنت بتفرج على ايه ايوه من كتر الاعلانات طبعا ما هو بقول طب ده مش رد فعل عكسي هو مش مش حكايه ممكن يعمل رد فعل عكسي آه.
بس انا نجح انا وصلته لده انا وصلت لل- للاسره اللي قاعده بس مع زهقت بعضها.
الاسره ما هو مش مش انا بقى آه.
آه. القناه بس هي القناه برضه عايز تكسب القناه عايز تك... انا لا ما طبعا مش اللي عمل الاعلان ده هو القناه بس.
لانها مضطريه اه تعيده طبعا لان في فلوس مدفوعه هي هي هي industry هي صناعه كبيره قوي budget budget الاعلانات انت لسه بتتكلم عليها ضخمه جدا بالنسبه للدراما أ- اضخم من الدراما بكتير مش اضخم من الدراما طبعا عشان الدراما بتبقى بنحكي اسلوب الحكي بيبقى مختلف قوي بيبقى على ايام كتير بنصور بنعمل locations كبيره جدا وفنانين كتير واجور واه بس الاعلانات الصناعه نفسها الصناعه نفسها فيها فلوس كتير ليه؟ لان احنا في الاول هي كلها هي كلها ربحيه هي صناعه ربحيه آه.
مش مش زي الدراما او السينما لان الدراما والسينما هو في الاول في الاخر بيعمل ده ايه؟ عشان يعملوا ارض في الاخر الناس تتفرج على حاجه حلوه انما دوت لازم يبيع حاجه انا عندي منتج انا عندي اه انا اه عندي فهي هدف صناعه عندي- ربحيه فالصناعه الربحيه بتختلف طبعا اليوم هي وبتتكلم.
ال- ال- اليوم هيبقى تربل مثلا اه في الدراما هيبقى يوم في الاعلانات تربل
فبكلفها اه طبعا بكلف الاعلان لسه عايزاكم تشاركوني 01000 42 78994 وهطلع اخر فاصل ونرجع تاني
كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية
بدايته فكرة ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا الجاي في حياتك انت عارفه رسمه ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكاية وما فيها نتعب شوية آه امسك في حلمك وخليك وراه كلمة ده صعب ولا يمكن ولا إياك في لحظة نقولها آه وبكرة يجي وشايل معاه فرحة وضحكة ودنيا وحياة والسكة هنكملها
الايام اللي في حياتنا بنعيشها مرة اوعى تستسلم في ثانية للحظة مرة ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليلها لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها خلي احلامك قصادك حاول وجرب ما تفكرش تسيبها لحظة أو منها تهرب واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب آه امسك في حلمك وخليك وراه كلمة ده صعب ولا يمكن ولا إياك في لحظة
ورجعت لكم بعد الفاصل وطبعا لو لاحظتوا الاغاني اللي احنا اخترناها مقتطفات من اغاني آه، كانت للاعلانات ونجحت جدا مع الناس والناس كلها بت طب بتتكلم عنها كتير وناس بتزيحها حتى لوحدها دلوقتي كده الاغاني دي اعلانات بنك مصر اللي احنا كنا آه، آه، بنتكلم طيب دلوقتي ال social media فتحت مجال كتير وجديد للاعلانات فيها مم.
مختلف عن التلفزيون
بصي هو هو ال production مم.
كده كده هو هو ال production بس سهل... طب إحنا- سهلت عليكم انتوا ولا سهلت هو مش موضوع سهلت آه.
هو كده كده طبعا ال soci... ال social media ساعدت.
خدت طبعا كل دوت بس هو الموضوع ال- ال- ال- اللي مش مفهوم ان احنا بقينا vertical مم.
طب تعالوا نشوف يا جدعان احنا ليه اصلا الكاميرا كنا بنصور مش vertical عشان احنا ربنا خلق لنا عينين جنب بعض اه فهو لحد دلوقتي اللي الناس مش مش او الصناع او الناس اللي عملوا اصلا creative industry في مصر مش فاهمين ال vertical مش قادرين يفهموه ازاي هشوف الصوره كده انا عينيا مش فوق بعض اه فاهم قصدي فهو ده الموضوع كله بس هل بو- في بود... نفس ال production عادي خالص بس هنصور vertical يلا هن... نفس اه يعني الفلوس.
انت قصدك ال social media خلتني اصور بطريقه مختلفه اه طبعا غير التصوير التاني اه بس هي خدت طبعا من من التلفزيون كتير قوي بقى يلا بقى بدل ما اروح ادفع بقى 50 60 مليون جنيه يعني ال social media فلوسها يعني ال- تكلفتها انا لو عايزه اعلن أقل عن طبعاً.
منتج تكلفتها اقل من التلفزيون اقل طبعا كده كده هو الموضوع كله كانت ليه هو ليه الصناعه بتتكلف فلوس كتير قوي مم.
عشان مثلا لو كانت هنعمل اعلان ب 100 مليون جنيه 60% هيروحوا على ال host اللي احنا هن- هنعرضه على على الق- على الق- على التلفزيون اه والباقي كله بقى production و طب يعني في ناس دلوقتي ممكن تعرض على ال social media بس ما اه طبعا تحتاجش تروح التلفزيون طبعا هو مش محتاج يروح يروح تلفزيون اصلا هو دلوقتي خلاص هي هي ال social media فتحت الباب وهيعمل ده media buying بقى هيخرب الدنيا اصلا ف طيب الموضوع بقى ال- كده بس المج- لسه still still التلفزيون طبعا مع ال... مع ال brands الكبيره مؤثر جدا طبعا هو احنا يعني انا عايزه كنت زي ما اتفقت معاك كده واحنا بنجهز للحلقه ان انا عايزه آه، نختم الحلقه ب- بحاجه معينه بس هسالك حاجه الاول قولي لي اللي هي آه، طبعا انا عايزه اختم بانه اللي عايز يبدا الطريق ده يعمل ايه بس يعني مثلا قولي انت بداتها ازاي يعني الخطوات عملت ايه عشان بعد كده تقول لاي شاب انا انا عايز اكتب في الاعلانات انا عايز اكتب في الدراما انا عايز امشي في الطريق ده ممكن يبقى عندي الموهبه على فكره بس مش عارفه اعمل ايه انا واقف مكاني ومش عارف هعمل ايه يعني الاول احكي لي انت بدات ازاي واحده واحده كده باختصار وبعدين قول لي بعد كده اوكي بس بصراحه انا بدات انا بدات عادي انا خلاص انا كنت بكتب شعر مم.
وبعمل حفلات وخدت جوائز كتير قوي كويس قوي حلو اه بعد كده انا بحب الاعلانات طب انا عرفت ازاي بحب الاعلانات كل الناس بتتفرج على اي حاجه بتزهق من الاعلانات انا بتيجي الاعلانات بجد انا بحب ده انا قاعد عشان اشوف الاعلان والله بجد انا قاعد يا جدعان بشوف أنا بحب الاعلانات مم.
في ايه فايه اللي بيحصل ده وبدات اعمل content على ال social media الحمد لله نجح جدا آه وبعدين ايه ده انا عايز اخش هنا بقى طب آه تعالى بقى نعمل research يعني ايه اعلان يعني إيه سكريبت
يعني انت يعني- دلوقتي قريت وثقفت نفسك طب اشتغلت بقى يعني بعد كده بتروح بقى يعني بتشتغل بقى في شركات واماكن ولا آه.
بتفضل مع نفسك اه طبعا يعني آه، انا اشتغلت في ثلاث شركات ولحد ما وصلت طبعا انا دلوقتي شغال creative director the influencers مم.
وبصراحه انا مبسوط قوي ان انا هناك وال CEO طبعا آه، مستر شريف الشافعي ال- ال- الراجل دوت بصراحه زمانته يعني الراجل دوت احنا قابلنا تحديات كتير قوي وهناك ال team كمان بصراحه ال team جامد جدا فاحنا اول ما رحنا هناك احنا دخلنا pitch ات كبير قوي وخدنا accounts ما شاء الله ما شاء الله خدنا accounts كبيره فبرضه اهم حاجه هو ال team work ال team work هو طب اهم حلو حاجة.
قوي انت دلوقتي جايلك واحد شاب جديد مم.
وبيقول لك انا آه يا عبد العزيز عايز ابدا اعمل ايه انصحني انا انا عايز ابدا او انا عايز ابقى زيك اعمل ايه ما تيأس يا باشا ودي ودي يا باشا في اي حاجه شوف اول حاجه آه، انا عملت كده مم.
انا خدت نصيحه من creative director ساعتها قال لي انت بتحب ده قلت له اه يعني يقرا يتفرج يتفرج يكتب، كتير قوي طبعا يجرب يتفرج يكتب، كتير قوي يكتب وبعدين يتجه لايه بقى يعني يروح لمين يكتب ويتفرج كتير قوي مم.
ويشوف الاعلان من وجهه نظره هو ويفهم ال brief من الاعلان هم بي هم هنا كان قصدهم ايه ايه ال objective من الاعلان دوت مم.
ان ان احنا مثلا آه، نشتري المنتج ده فيفهم ان ال brief جه للناس دي يحاول يتوقع ال brief ويكتب ال brief ويعمل اعلان بال vision بتاعته هو يبني الفكره من الاول طيب انا هو بدا وقرا زي ما انت قلت وعملها وكل حاجه يلا نسعى بقى آه.
يلا نسعى نسعى ازاي بقى يعني يلا هل بقى.
ينزل هو الاول لوحده على ال social media اه ويعمل content ده مهم جدا انه يعمل content على ال social media لازم يعمل content على ال social media طبعا بس خلي بالك انت كان عندك حس الشعر برضو لانه آه.
انت هتبقى اغنيه هل هو لازم يبقى عنده الحس ده لا مش لازم ولا ممكن مش لازم كاتب اعلانات يعرف يكتب اغاني خالص بس لازم يعرف يكتب سكريبت اه okay لازم يعرف يكتب سكريبت فيلا بقى اسعى عملت دوت وانت متاكد من نفسك يلا انزل اعمل interview هات 10 هتترفض وفي واحد هيشوفك موهوبه يقول لك تعالى اعمل ده ما تبصلاش الفلوس طب في ورش آه انا بصراحه مش مقتنع بده انا مش مقتنع بده انا مقتنع ال- اصل بصي حته انك اعلم حد اعلانات دي مش شرط اعلان هو بس مفيش انا جمعية ممكن أصلاً في اعلمه العالم دي يكتب يعني.
يعني انا قصدي اعلمه يكتب هل دي بتجيب نتيجه ولا انا بقى انا هقرا واجرب و...
والله ده هيجي من حبه اللي هو عايز يعمله آه.
عشان كده قلت لك هو الموضوع ما حدش هيشتغل الشغلانه دي ما ينفعش ما يكون بي... يكون بي... ما بيحبهاش مش وظيفه هي مش وظيفه ابدا بجد احنا بنشتغل 24 ساعه بس تعالوا شوفينا احنا ميتين اه بس مبسوطين باللي احنا بنعمله قوي آه.
احنا بنعمل حاجه حلوه قوي فاهمه قصدي إحنا هو ده حابينها.
الم- هو ده آه.
هو الموضوع هو يعني اسمه هو creative دلوقتي industry اصلا هيشتغلوا كتير قوي يقروا كتير ولازم يفتح الكاميرا ويعمل هو ال content وشوف الاول الاعلانات شوف الناس دي قصدها ايه آه، ادرس marketing آه، آه، شوف كل حاجه آه، شوف من كل حاجه طلع ال objective شوف الكادرات عامله ازاي شوف ال story كل حاجه هي story اي حاجه في الدنيا هي story حتى انا عايز اقول لك حاجه انا دايما بقول لاي حد آه، ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى القران مكتوب بصيغه ال storytelling عشان كده هو اثر في الخلق جميعا طبعا في في في طبعا سور كتير بيبقى فيها ايه storytelling أنا- ال storytelling هو اهم حاجه اهم حاجه في الكتابه احنا كنا محتاجين ثلاث ساعات اه ده حقيقة.
ميرسي جدا انا سعيده جدا انت كنت أنا معايا أكتر النهارده والله اول بجد.
حلقه وان شاء الله هشوفكم الثلاثه اللي جاي تاني حلقه من مسمى العاشر مع السلامه